السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد تقبل الله منا ومنكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم في هذا الشهر الفضيل على ما يرضيه وأن يبلغنا وإياكم رمضان على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى يدخل علينا هذا الشهر الفضيل شهر شعبان ونستقبل إن شاء الله من بعده شهر رمضان ولكن في أحوال آه، صعبة للأسف الشديد هذه الأحوال أحوال حروب أحوال كروب أحوال مشكلات نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم أمتنا وبلادنا والمسلمين من كل الفتن علشان كده حبيت ان انا ارسل رسائل واضحه للامه للناس لكل من يسمعني لا سيما في هذا الظرف الاستثنائي الطارئ الرساله الاولى هي رساله الى امه محمد صلى الله عليه وسلم رغم ان رمضان مقبل علينا لكن للأسف الناس مشغولة بحروب عالمية يصاحبها قلق واضطراب وفردية وإدمان استهلاك وأنانية وخضوع لغول الرأسمالية وعبودية كتير من الناس للذة الهوى وتقديم للمصالح الشخصية على مصالح الأمة كلها صحيح لازم نشوف الواقع من حوالينا لكن مش صح ان احنا نغرق في تحليل الواقع لغايه لما نوصل لدرجه الاحباط صحيح ان احنا لازم نفهم كل اللي بيحصل حوالينا كويس ولكن يجب ان اللي بيحصل حوالينا ده ما يقللش من همتنا ولا ياخدنا بعيد عن الحته بتاعتنا يا امه محمد يا ريت كل حد بيسمعني يتعلم كويس قوي من درس حروب روسيا واوكرانيا وازاي اوروبا قدرت تقوم بشيء موحد واجتماع واضح ضد روسيا علشان مواجهه الخطر الجماعي ومقاومه كارثه شح المواد الغذائيه ومواد النفط الى غير ذلك تخيلوا ان دول رغم اختلافهم الشديد اجتمعوا منذ فترة طويلة يا أمة محمد لا تنخدعوا بالغرب واوعوا تفتكروا ان اللي حصل منهم دلوقتي ده شيء استثنائي لا ارجع ورا شوية وشوفوا هم عملوا ايه في أزمة كورونا لدرجة ان بعض الدول الأوروبية لو انتوا فاكرين كانوا بيسرقوا الكحوليات والمواد الطبية من بعض وكانوا بيقوموا بالقرصنة على بعض وكانوا بيمنعوا مرور بعض السفن المحملة بالمواد الطبية والغذاء والغذائية والإغاثية كانوا بيمنعوها إن هي تمر في موانيهم ليه؟ لأن ده بيعرفك حقيقة الغرب وإن أكترهم مجتمعات لصوصية عدوانية ودون هيعرفك برضه في المقابل حال كتير من أهل الإسلام كتير من المسلمين عايشين حالة صعبة جدا حالة تقشف شح في الموارد سرقة ونهب للثروات لصالح الغرب أو عملاء الغرب تخيل إن المسلمين بيتنهبوا بقالهم قرون كاملة ورغم كده تجد في غالب المسلمين رحمة وعطف وعندهم شفقة حتى على غير المسلمين فالحمد لله على نعمة الإسلام الرسالة الثانية اللي عايز أقدمها النهاردة عايز أقدم رسالة لقادة الأمة وعقول الأمة عايز أقول لهم يا ريت حضراتكم تفتكروا كويس قوي إن في الحرب دي الحرب الروسية الأوكرانية اللي أقيمت هذا العام 2022 ميلادية ان في الحرب دي ماكدونالدز الامريكي الشركه دي شركه ماكدونالدز قفلت بجره قلم 850 فرع لها في روسيا ولا ولا حطت في دماغها خساره لانها خسرت اكتر من 50 مليون دولار شهريا وده بيأكد لك ان دي مش مجرد شركات واسهم وبورصه ومساهمين وارباح دي مؤسسات تابعه للنظام الغربي ودي من ادوات هؤلاء في السيطره داخل بلاد اخرى مفيش اقتصاد حر في الموضوع زي ما هم بيقولوا لنا لان ما اظنش ان في اي حد من المساهمين هيحب انه يخسر دولار واحد علشان حرب اوكرانيا صح ولا لا فده يخلينا ناخد بالنا قوي من الادوات الناعمه اللي هم بيغرزوها في بلادنا وفي امتنا علشان يستنزفوا مواردنا وعايز افكر القاده والعقول واقول لهم لما بريطانيا قامت بتجميد اموال رجل الاعمال الروسي رومان ابراموفيتش إيه، ابرامو فيتش عفوا هذا الرجل رجل الاعمال رومان ابراموفيتش اللي هو مالك نادي تشيلسي الانجليزي الراجل ده تم السيطرة على كل فلوسه تم زي ما بيقولوا اخذ فلوسه كلها وتجميد امواله وتم منعه حتى من بيع النادي لمجرد اختلاف في المصالح وده يخليك تفهم حقيقة الرأسمالية ويخليك تفهم كويس قوي ان ان النظام الرأسمالي العالمي الموجود دلوقتي نظام لا يعرف لا يعرف اب ولا ام ولا اخ ولا حرية ملكية خاصة ولا اي حاجة ده ضحك على الدقون يا مولانا فخلي بالك خلي بالك لان انت مش هتبقى اعز عليهم من هؤلاء وانا بوجه الرساله دي لكل حد بيسمعني دلوقتي فاكر ان الغرب هيسنده في يوم من الايام اللي متغطي بهؤلاء عريان برضو عايز اقول لعقول الامه ان من اهم فوائد الحرب دي انها سكتت وبينت حقيقه دعاه الحريات المطلقه دعاه الديمقراطيه والحلم الغربي الامريكي وبينت لنا الحرب دي انها كلها مجرد عرايس ماريونيت بيتم التلاعب بيها من وراء ستار نظام مخابراتي صادم لا يرقب في العالم الا ولا ذمه هذا النظام اهم حاجه عنده الانا اهم حاجه عنده المصالح اهم حاجه عنده حمايه الايديولوجيات والمصالح فاوعوا تفتكروا ان النظام الغربي وان النظريات الغربية أمل قوي لأنها ثبت إنها زي صنم العجوة بيتاكل في أي وقت يا قادة الأمة يا قادة الأمة الغرب صادر الأموال الروسية بشكل مباشر تحت مسمى غنائم الحرب وطبعا ربنا يخلف بقى على بعض الدول العربيه اللي بعض الناس فيها حاطه فلوسها في البنوك دي بنوك بقى اوروبا وبنوك روسيا والحتت دي لان يعني دي خلاص اتجمدت رسمي فهمي نظمي خلاص تخيل تخيل قانون الغنائم والفيد الاوروبي او الغربي ده ده ده قانون فريد من نوعه ورغم كده العلمانيين سكتوا وحطوا جزمه ببقهم ليه علشان الخواجه الغربي هو اللي عمل كده السؤال بقى هل ينتبه اصحاب الاموال والقاده والعقول في العالم العربي والاسلامي ويقوموا بسحب اموالهم من اوروبا وامريكا والعوده بها سريعا الى بلدانهم قبل ان يتم مصادرتها كما صادر الغرب او صادرت اوروبا اموال روسيا السؤال ده هم اللي جاوبوا عليه يا ريت الناس تفوق تفوق والله الرسالة الثالثة اللي عايز أوجهها النهاردة بسرعة عايز أوجه رسالة لكل حد خايف من بكرة بسبب موجة الغلاء المسعورة المقصودة حاليا هقول لكل حد بيسمعني دلوقتي أنا زيكم أنا منكم بس دايما اقول لنفسي خد بالاسباب واوعى تسيب نفسك لمشاريع التيئيس تفسدك وتدمر إيمانك وثقتك في الله سبحانه وتعالى ما تخليش يا أخي الكلام عن الغلاء يخوفك من المستقبل لأن المستقبل بيد الله وحده ما تخليش الكلام عن حرب عالمية و- و- ونووي وأزمات اقتصادية ومشاكل و- و- و- و- وبطالة إلى غير ذلك ما تخليش الكلام ده كله ما قاعدين يزنوا بيه عليك محليا وإقليميا ودوليا ما تخليهوش يأسك لأن من الآخر كده العالم في 2020 كله اتغير لما رب الكون أمر سبحانه وتعالى ما تخليش الكلام على نهاية العالم وعلامات الساعة يوقفك عن أي حاجة نافعة أنت قاعد بتعملها دلوقتي واوعى تعمل زي بعض الناس وتحط بقى خلاص ده احنا آه، الساعة تقوم كمان سنتين والكلام ده الساعة لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى عايزك تتعلم أن الذي يرزق في الرخص هو الذي يرزق في الغلاء وأن الذي يوفق في الاستقرار هو الذي يوفق في الأزمات وإن الأمن والسكينة والاستقرار شعور داخلي وهو منة من الله سبحانه وتعالى أولا قبل أن يكون مجرد وضع خارجي عايزك تفتكر أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة عايزكم تفتكروا قول الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الله هو الذي ينزل السكينة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السكينة والطمأنينة يا رب العالمين عايز أقول لكل حد نزل عليه ظرف صعب مهما نزلت عليك أحلك الظروف افتكر غزوة حنين لما ضاقت الارض بما رحبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا تاتي فاء التعقيب فانزل الله سكينته عليه وصلت نزلت هذه الايه والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر في الغار مهدد في حياته هو وصاحبه صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى انزل هذه الايه لطمانه النبي صلى الله عليه وسلم نحن امه امه عجيبه امرها النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعه وفي يد احدنا فسيله ان يقوم بغرسها هو ده دورك ان انت تقوم بالغرس طب دي هتطلع امتى طب مين اللي هياكل منها مين هيستفيد منها مش بتاعتك دي بتاعت مين بتاعت ربنا سبحانه وتعالى أدي ما عليك ولا عليك كمان مرة أدي ما عليك ولا عليك وتوكل على الحي الذي لا يموت ممكن حد يبص لي كده ويقول لي آه أنت جاي تخدرنا يا مولانا لا يا صديقي لست من هؤلاء والحمد لله لا بخدرك ولا بضحك عليك ولا أنا بشتغل إلا لله ولا أنصح إلا لله أنا لا أخدر المسلمين ولكن أطمئن قلوبهم علشان يعرفوا يفكروا صح في أمر دنياهم وفي أمر دينهم وعلشان يقدروا ينصروا بلادهم وأمتهم الرسالة الرابعة اللي أنا عايز أوجهها عايز أوجهها لكل الناس هواة اللطميات اللي تلاقيهم قاعدين يولولوا على الفيس وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بقول لهم يا ريت تبطلوا لطميات وتفكروا بقى بعقلية الحل يعني ايه يعني عايزين نحط حلول خلاص احنا في أزمة فعلا فرضت علينا فرضت علينا بقى بفعل فاعل فرضت علينا بسبب إجرام مجرم فرضت علينا نعمل ايه علشان نقاوم الغلاء احنا كافراد بسيطه خد بقى واكتب معايا الكلام ده لانه كلام بفلوس رقم واحد يا سيدي لو انت رايح تزور حد وبالذات ان شاء الله في رمضان ربنا يبلغنا واياكم رمضان على الخير يا رب لو انت رايح تزور حد رايح تزور بعض الاقارب في الفترة الجاية عشان رمضان ممكن انت تعمل ايه عمليا عشان تدخل عليهم السرور فعلا بدل ما تدخل عليهم بهريسة وجاتوه وتورتة وشوكولاتة ادخل عليهم الله يكرمك بالقوت الاساسي زيت سمنة سكر فراخ كيلو لحمة ممكن تدخل عليهم بمسحوق غسيل بس ما يكونش فرنسي بالبلدي كده ما تنسوش مقاطعة فرنسا اللي شتمت النبي عليه الصلاة والسلام خش عليهم بصابون بجل شوية منظفات لو عندهم مواليد خش عليهم آه، عفوا ب... ب... ب... ب... ببامبرز ممكن واحد يضحك ويقول لي ايه الكلام ده انا بقول لك الصح ادخل عليه باللي يفيده جاتوه ايه دلوقتي هو الراجل هيتغدى جاتوه هيفطر جاتوه يا عم الدنيا فيها يعني احنا عندنا دلوقتي اولويات انا عايزك بقى تستعمل فراستك في فهم الاولويات واحتجا- واحتياجات اللي انت رايح تزوره مش لازم وانت رايح تزوره في رمضان تدخل عليه كنافه بالمانجا وكنافه بالنوتيلا يا مولانا هات انت الكنافه بالمانجا و- والكنافه بالنوتيلا واعملها انت في البيت ووفر نص ثمنها وهات بالنص تاني حاجه هو اللي محتاجها وصلت ده تفكير عملي هقول برضو خطة عملية لصديقي الخاطب أو صديقي العاقد طبعا أنت عارف إن الخاطب في بلادنا والعاقد في بلادنا لازم يروح بهدايا كل شوية صح؟ لو أنت خاطب عروسة أو عاقد وبتظبط شقتك أنا بقول لك أهو تخفف من الحاجات والزيارات اللي ملهاش لازمة ويا ريت وانت بتعمل شقتك اتفرج على نماذج تصميمات هاديه غير مكلفه عشان تخلي شقتك كلها شكلها رائع كويس ولكن باقل الاسعار الممكنه ويا ريت كمان تتخفف من الغرف اللي ملهاش لازمه في اول الجواز يعني انت هتجيب مثلا آه، سفره ونيش واوضه نوم واوضه مسافرين واوضه استقبال يا عم في ايه يا عم بالراحه يعني ايه نجيب الحاجه المهمه دلوقتي ولما ربنا يوسع علينا نجيب اللي بعده وهكذا وكل الناس عملت كده ركز على سد احتياجاتك الاساسيه ما تقعدش تعمل حاجات علشان المظاهر والسفه بتاع بعض الناس هتقول لي يا مولانا بس انا خطيبتي واهلها نموذج استهلاكي بامتياز انا هقول لك حاول تفهمهم حاول تفهمهم الاوضاع حاول ان انت تجتهد في تفهمهم ما تجبرش على حاجه وما تتدينش وصلت طيب نصيحه برضو خلاص انا ربنا يا سيدي عداني من موضوع الخطوبه والشقه وبتاع ومن عليا بالزواج تنصحني بايه انا انصحك واقول لك يا صديقي اعمل اللي انا بعمله مش لازم حضرتك تركب اوبر او تركب تاكسي لو انت تقدر ان انت تنزل بدري شويه تمشي خد مواصلات عاديه يا ريت تعمل كده هات لك عجله مش لازم يا صديقي آه، كل شويه تترسم تجيب اكل دليفري يا عم الله يكرمك اتعلم واطبخ وخلي مراتك تتعلم وتطبخ وده هيوفر لك على الاقل نص ميزانيتك اللي ضايعه على ايه اكل الشارع صح ولا لا وده احسن لك وانضف لك وصلت طيب نصيحة برضو عايز أسديها لشاب أو بنت حضرتك في المرحلة ال- الثانوية في مرحلة الجامعة صديقي حاول تتعلم مهارات كتير ومهارات مختلفة تدخل بيها للسوق يبقى انت كده معاك زوايا مختلفة كتير ممكن تدخلك مهل بفضل الله تدخلك فلوس ما تبقاش ماشي على نمط واحد اللي هو نمط ان انا هخرج أت- اشتغل بايه بشهادتي ده عين الفشل يا مولانا الرأسمالية اللي احنا عايشينها بقت مفرمة وعاوزة راجل بجد فخليك يا صديقي قد السوق والا هتتحرق بس اوعى وانت بتشتغل تعمل حاجه حرام اوعى اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه هذه وصيه رسولك صلى الله عليه وسلم واوعى كمان تفرط في دينك او اخلاقك او مبادئك عشان تنشي نفسك اوعى اوعى هتندم دنيا ودين والايام بالله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هتقول لي طيب انا عملت كل ده لكن ربنا قدر بلاء عليا اعمل ايه هقول لك افتكر كويس ايها المبتلى انك في كل النوازل والبلاءات افتكر ان انت بتعرف حقيقه وضعك الانساني وفقرك البشري وبتعرف قدرك الحقيقي وبتعرف ان ليك رب وبيظهر لك بجلاء قله حيلتك وانك ابدا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا وده المفترض انه يخليك تفزع الى الله تاوي الى الركن الشديد سبحانه وتعالى تلجا الى ربك وسيدك متبرئا من حولك وطولك وقوتك مستعينا به سبحانه وتعالى حينها لن تهلع ولن تجزع وستتوب وترجع موقنا انه لن يصيبك الا ما كتب لك ولن يخطئك ما هو مقدور عليك وده هيكون دافع قوي جدا علشان تنشغل باللي في ايديك واللي ربنا كلفك بيه سبحانه وتعالى عايز اقول كمان في اسباب ممكن تؤدي ان انت تتعلق بغير الله فربنا يبتليك عشان تتعلق بيه سبحانه وتعالى مش بالسبب وبكده هتبقى انت فهمت فلسفة الابتلاء ليه وقربت تنجح في امتحان البأساء والضراء يا كل مبتلى بالغلاء بالبلاء بالمرض بأي حاجة عايز أفكرك بكلمة كنا بنسمعها من الطيبين زمان كل مر سيمر انا قلت لك كلمتين قلت لك في الاول ايه ادي ما عليك ولا عليك ودلوقتي بقول لك كل مر سيمر ثقة بالله وتوكلا عليه ودي مش دروشة ولا حاجة راجع التاريخ كده واقرأ عن الشدة المستنصرية المجاعة الكبيرة اللي حصلت في مصر في القرن الخامس الهجري أثناء احتلال الدولة العبيدية اللي بيسموها الفاطمية الشيعية لمصر الشدة دي كانت شدة كارثية على مصر وباء غلاء الناس كانت بتموت كانت بتاكل الجيف أعزك الله كانت بتاكل الميتة تخيل طيب الشدة المستنصرية دي عدت ولا ما عدتش؟ عدت الدليل ان انا بكلم حضرتك اهو صح ولا لا؟ واللي احنا فيه هيعدي وربنا لطف بينا وانقذنا باسباب الدنيا واسباب الدين وان شاء الله الشده اللي احنا فيها دي هتعدي برضه هتعدي بس بشروط ممكن بقى ايه تعرف ايه الشروط تعرف الروشته اللي ممكن ربنا يعدينا بيها اه رقم واحد التوبه النصوح لازم حضرتك تتوب وانا اتوب والمجتمع كله يتوب توبه شموليه لان المعاصي بقت برضه معاصي جماعيه صح ولا لا وخد القاعده دي إذا نقص الأمن في بلد وزاد فقر أهل هذا البلد فابحث سريعا عن نعمة مكفور بها أو فريضة لله تركت وتذكر قول الله فكفرت بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الجزاء من جنس العمل يا مولانا طول ما في زنا لازم يبقى في فقر طول ما في مواقع إباحية في البلد لازم يبقى في فقر طول ما في سرقة وظلم وكل أنواع الموبقات لازم يبقى في عقوبة فلنتب إلى الله حكاما ومحكومين رؤساء ومرؤوسين ثانيا لازم نستعين بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اوعوا تصدقوا العلمانيين واللادينيين والملحدين والعيال اللي ماشيه دي اوعوا تصدقوهم والايام ب... هتثبت لكم كذبهم وهفكركم بالرجل الاعرابي البسيط خالص اللي اتكلم بفطرته قيل له يوما لقد اصبح رغيف الخبز بدينار فرد بكل ثقه في الله وقال والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني المطلوب أن تفوض أمرك إلى الله وأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ثالثا لازم نأخذ بالأسباب وأن نسعى بعمل جاد حلال لازم ناخد بالأسباب وأن نسعى في عمل جاد حلال سيبك بقى من قاعدة أكل ونوم يديك دبلوم ومن طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال أنا مالي الكلام ده يا حج كلام الفشلة لن تنجح أمة هذا مصيرها لازم ناخد بالأسباب أربعة لازم كلنا نفوق من غيبوبة المخدرات الفكرية اللي هم بيغرسوها فينا وأحلام الرأسمالية والشيوعية لأن الاتنين متطرفين الرأسمالية وأيضا الشيوعية كلاهما دمر الأمة والحل هو العودة إلى الله وإلى دين الله علشان نمشي وفق مراد الله دي رسائل سريعة هختم بيها في رسالة مهمة قوي إن شاء الله في المقطع اللي جاي هتبقى رسالة مهمة قوي قوي قوي قوي قوي لكل من كان سببا في الغلاء اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يا ريت نسمع الرسائل دي مهمة قوي وننشرها على أوسع نطاق ونفرغها ونقولها للناس علشان ربنا يتقبلها مننا كده ونكون سبب في إيقاظ الوعي في الأمة ربنا يحفظنا ويحفظكم ويعنا وإياكم ويبلغنا وإياكم رمضان ونحن في أمن وأمان وصحة وسلام واستقرار وسلم نفسي يا رب العالمين نسأل الله يبلغنا رمضان بعيدا كل البعد عن الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأمة محمد من الفتن يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله